السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطع هذه المنتجات حقيقة منتج اللادي منتج خطير جدا لازم فعلا إن- يعني لازم نبطله نبطله لازم نقاطع المنتج دوت لأن المنتج ده ممكن يأثر علينا في ديننا وفي دنيتنا وفي آخرتنا وفي علاقتنا بربنا وفي علاقتنا بكل الناس اللي حوالينا المنتج اللي عايزين نقطعه الليلة دي هو منتج الكبر برضه شكله حلو صح لكن لازم نقطعه وده من اخطر المنتجات اللي هنتكلم عنها الحقيقه لان الكبر انواع اخطر انواع الكبر هو الكبر على الله زي كبر النمرود وزي كبر فرعون ربنا يعافينا ويعافيكم حس الانسان معقوله في مسلم بيستكبر انه يسجد لله معقولة أنا أستكبر إن أنا أعمل حاجة أطيع بها ربنا معقولة ممكن تستكبر إن أنت تلبسي حجاب تطيعي بيه أمر الله وأمر رسول الله مع- معقولة في ممكن إنسان لحد النهاردة بيستكبر وبيستنكف إن يكون عبد لله سبحانه وتعالى ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا المولى عز وجل بيقول واسجد واقترب كل لما تنزل تحت هتطلع فوق قال جل وعلا في الحديث القدسي من تواضع لي هكذا رفعته هكذا والله الذي لا إله غيره كل ما بنتواضع لله كل ما ربنا بيكرمنا ويرفع قدرنا بفضل الله سبحانه وتعالى المتواضع ده يا جماعة الفرق اللي بينه وبين المتكبر المتكبر عارف عامل ازاي؟ عامل زي سنبلة القمح سنبلة القمح طول ما هي مليانة فهي متواضعة وميلة على الأرض وطول ما هي فاضية فهي شامخة فالمتواضع إنسان مليان إيمان إنسان مليان علم إنسان مليان حكمة إنسان مليان قرب من ربنا سبحانه وتعالى والإنسان المتكبر ده إنسان فاضي ما عندوش حاجة فبيحاول يتكبر عشان يعوض النقص اللي جواه أخويا وحبيبي أشد أنواع الكبر الكبر على الله وأشد أنواع الكبر أيضا الكبر على رسول الله إن أنا أستكبر إن أنا أقلد سنة النبي استكبر ان انا اعمل زي ما النبي كان بيعمل ان انا انقاد ل- لهدي النبي صلى الله عليه وسلم النوع الثالث من الكبر هو الكبر على الناس ربنا يعافينا ويعافيكم من مرض الكبر يا رب العالمين ويرزقنا يا رب قلوبا متواضعه خاشعه مخبته مستجيبه ذليله لله سبحانه وتعالى الذل كل نعمه نعمه حينما نذل انفسنا لله سبحانه وتعالى ربنا يرزقنا نعمه الذل اليه ونعمه نعمه الانكسار بين يديه سبحانه وتعالى تعالوا نشوف اللي هيستكبر ده هيخسر ايه في الدنيا وفي الاخره حاجات كتير قوي انا هذكر لك 11 عقوبه ربنا يعافينا ويعافيكم يا جماعه هذكر لك 11 عقوبه للناس اللي بتستكبر اول عقوبه ودي اشد انواع العقوبات هيتحرم من محبه ربنا وزي ما بقول لك دايما تخيل انسان عايش في الكون اللي ربنا خلقه وهو ربنا بيكرهه سبحانه وتعالى قال جل وعلا إنه لا يحب المستكبرين وقال جل وعلا ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختار فخور اوعى اوعى تمشي تستعلي اوعى تمشي تستكبر على خلق الله اوعى تمشي تقول يا أرض تهدي ما عليك أدي إنك لن تبلغ ال- إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين شوف الإنسان لما يتحرم من محبة ربنا المحبة اللي ربنا قال عنها فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن المحبة اللي ربنا قال عنها إن الله إذا النبي قال عنها إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم تحبه ملائكة السماوات السبع ثم يوضع له القبول في الأرض إن أنت إزاي تستكبر وتتحرم من محبة ربنا دي أول عقوبة العقوبة الثانية ربنا يصرفه عن كل آياته قال جل وعلا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين يسمع القرآن فلا يتأثر يسمع المواعظ فلا يتحرك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا ربنا يعافينا ويعافيكم إن الإنسان لو ربنا صرفه عن آياته لا يتأثر لا بقرآن ولا بسنة ولا بمواعظ ولا بذكر ولا بأي شيء القلب مغلف بالران ربنا يعافينا ويعافيكم ويرزقنا قلوب حاضرة طاهرة مستجيبة مستقيم مستقيمة لله سبحانه وتعالى ذليلة بين يدي الله الله سبحانه وتعالى رقم ثلاثة والعقوبة الثالثة تعال نشوف حال المستكبرين في سكرات الموت حال المؤمنين ملك الموت جاي له يا أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى رب راض غير غضبان اخرجي إلى روح وريحان ربنا يجعلنا منهم يا رب العالمين الثاني بقى قال جل وعلا ولو ترى لو شفت يا محمد صلى الله عليه وسلم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم هيحصل لهم إيه اليوم تجزون عذاب الهون ليه يا ربي بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون كنت بتستكبر لما بتسمع قول المولى عز وجل وأقيموا الصلاة كنت بتستكبر لما كنت بتسمع قول المولى عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله كنت بتستكبري لما كنت تسمع قول المولى عز وجل يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن أهو ده العذاب اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون رقم أربعة أنا عمال أقول لك العقوبات ليه؟ هو أنا عايز أيأسك من رحمة ربنا؟ لا ده أنا بقول لك أخويا وحبيبي الرسائل دي كلها طالعة من قلبي إن شاء الله هتوصل لقلبك ده أنا بقول لك بحبك وخايف عليك ونفسي إيدي في إيدك نخش الجنة مع بعض ونشرب من حوض النبي مع بعض صلى الله عليه وسلم عشان كده بقول لك احذر من الحاجات ديت قاطعوا هذه المنتجات المنتج ده منتج خبيث لازم نقطعه النهاردة قبل بكرة ده أولى من مقاطعة منتجات كذا ومنتجات كذا ده أولى منتج إن إحنا لازم نقطعه إن إحنا ما نتكبرش أبدا ويكون عندنا تواضع وكل ما تزداد ربنا يكرمك وتتواضع الناس حتى العوام يقولوا يا رب علينا ووط نفوسنا خلي نفوسنا ب- بسيطة وطيبة ومتواضعة لخلق الله سبحانه وتعالى رقم أربعة من العقوبات التي تسلط على المستكبرين بعد الموت الملائكة بتصعد بالروح إلى الله جل وعلا المؤمن المتواضع أبواب السماء السبعة كلها هتتفتح له ويشيعه من كل سماء مقربوها من الملائكة يشيعوه تخيل أما المستكبر لا يمكن يتفتح له باب السماء معقولة المولى عز وجل هو اللي بيقول كده إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة إلا في حالة واحدة والحالة دي مستحيلة حتى يلج الجمل في سم الخياط لو دخل الجمل الجمل شفت قد ايه قد ايه الجمل لو دخل الجمل من خرم الإبرة يبقى المستكبر هيخش الجنة ويبقى المستكبر هتتفتح له أبواب السماء إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين هيحصل لهم إيه يا رب قال لهم من جهنم مهاد فراش تحتيهم ومن فوقهم غواش غطاء من النار وكذلك نجزي الظالمين سبحانه وتعالى بيقول المستكبر ده هيبقى الفراش بتاعه في القبر من النار وال وال وال وال والغطا بتاعه في القبر أيضا من النار ليه وكذلك نجزي الظالمين ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين رقم خمسة مشهد من مشاهد الآخرة لكل مستكبر مش هو استكبر على الله مش هو تكبر على خلق الله مش هو قال يا أرض تهدم عليك أدي مش كان ماشي وشامخ بنفسه وفرحان بنفسه يوم القيامة من كتر الذل اللي هيشوفه يبعث المستكبرون يوم القيامة في صور الذر عارف الذر اللي هو النمل الصغير خالص اللي يا دوب بتشوفه بعينك بالعافية ايه الدليل على كده حديث رواه الترمذي بسند حسن ان حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة يعني في أرض المحشر يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر على صور الرجال يعني هو قد النملة لكن في صورة رجل تخيل قد النملة خد بالك بقى يغشاهم الذل من كل مكان يطأهم الناس بأقدامهم مش كنت بتستكبر على خلق الله أهم الناس كلهم في أرض المحشر هيدوسوا عليك ويفرموا فيك عياذا بالله ربنا يعافينا ويعافيك من الكبر يا رب العالمين وارزقنا وإياكم التواضع يطأهم الناس بأقدامهم يغشاهم الذل من كل مكان خد بالك يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس يسمى إيه؟ بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من ردغة الخبال عصارة أهل النار الشراب بتاعهم اللي هيشربوه في النار ردغة الخبال اللي هي العصارة اللي نازلة من عذاب أهل النار ربنا عافينا وعافيكم ده المستكبر يوم القيامة يبعث في صورة الذر الناس تدوس عليه برجليه يغشاه الظل من كل مكان يخش النار يتحط في سجن اسمه بولس وفوق ده كله كمان لو عايز يشرب يشرب ردغة الخبال عصارة أهل النار رقم ستة ودي عقوبة كبيرة برضو والله إن المتكبر بيلقى الله يوم القيامة وربنا غضبان عليه حديث رواه أحمد بسند صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعظم في نفسه شامخ كده واختال في مشيته لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان رقم سبعة ودي آخر حاجة نقولها قبل الفاصل إن المولى عز وجل ينادي يوم القيامة على المتكبرين تبكيتا لهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم يطوي الله السماوات السبع بيمينه ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرض سبحانه وتعالى ويجعلها في يساره ويقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون فين هم اللي كانوا بيستكبروا فين هم الناس اللي كانوا عاملين نفسهم ناس أكابر مين هم الناس اللي كانوا بيستكبروا على الله وبيستكبروا على خلق الله تعالوا نكمل عقوبات المتكبرين يوم القيامة في الدنيا وفي الآخرة ولكن بعد الفاصل جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي أخوي وحبيبي اوعى تزعل مني اوعى تحسب إن أنا بأس عليك أنا بقول لك بقول مش بكلمك أنت أنا بكلم اللي بيستكبر بكلم الإنسان المتكبر بقول له بالله عليك أبوس إيدك أنا خايف عليك من الكبر الكبر ده مرض قلبي شديد جدا ممكن يهلك صاحبه في الدنيا الآخرة ذكرنا لحد دلوقتي سبع أنواع من العقوبات اللي هتحصل لأهل الكبر تعالوا نشوف العقوبة رقم 8 المولى عز وجل مش هيكلم المتكبر ولا هيزكيه ولا هينظر إليه يوم القيامة يا الله رحماك يا الله كل العقوبات دي نزل على الإنسان المتكبر اللي فاكر نفسه حاجة كبيرة في الدنيا يا أخي ربنا يبارك فيك احنا حتى في مجال أهل العلم بنقول إيه بنقول العالم الجليل اللي تحس بعلمه بجد هو الإنسان الذي تتعلم من لحظه قبل لفظه الإنسان اللي بنتعلم منه التواضع والله الذي لا إله غيره أذكر واحد من مشايخي ربنا يا رب يحفظه ويبارك في عمره كنت لما أروح له بيته عشان يذاكر لي علوم القرآن كان سبحان الله كنت وانا ماشي الاقيه قايم عايز يلبسني الحذاء اقول له والله لا يمكن يقول لي يا اخي لا تحرمني رجليك ديت رجلين طالب علم جايين عشان يتلقى العلم لابد ان انا اكرمها اقول له ابدا والله لكن شوف تواضع الشيخ عامل ازاي انه راجل متواضع لا اقصد ان انا اذكر ان هو عمل كده لكن اذكر ان انا طبعا امتنعت وهو في نفس الوقت قد ايه عنده تواضع قد ايه عنده تواضع وخضوع سبحان الله لله سبحانه وتعالى وقد ايه عنده تواضع لاخوانه واحبابه وتلاميذه كل ده بيرفع من قدر إنسان ما بينقص من قدره أبدا من تواضع لي هكذا رفعته هكذا يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر كما عند مسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولهم شيخ زان والثاني وملك كذاب والثالث وعائل يعني فقير وعائل مستكبر هو فقير طب بيستكبر على ايه طب قول مثلا الغني بيتكبر ومش هنقول لي حق انه يتكبر لكن يعني هقول اهو يعني بيظن انه عنده فلوس وعنده وعنده لكن الفقير يتكبر على ايه عشان كده كان من الناس اللي هيعذبه عذاب شديد الفقير اللي بيستكبر عياذا بالله رقم تسعة اخويا وحبيبي نفسك تقرب بالنبي نفسك تكون جنب النبي في الجنه كل ما تتواضع هتقرب وكل ما تتكبر هتبعد وعلى قد كبرك على قد ما هتكون بعيد عن النبي مين اللي قال كده النبي نفسه صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي باسناد حسن قال ان ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا وان أب إن من ابغضكم الي وابعدكم مني مجلسا يوم القيامه الثرثارون المتشدقون والمتفيهقون قالوا قد علمنا الثرثرون والمتشدقون فما المتفيهقون قال المتكبرون المتكبر هيكون أبعد إنسان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو كان بيقول في الدنيا أنا بحب النبي هتبقى بعيد عن النبي لو اتكبرت ولو تواضعت هتبقى قريب قوي قوي قريب جدا جدا من النبي صلى الله عليه وسلم المتكبر بيحرم نفسه ده رقم 10 بيحرم نفسه من دخول الجنة تخيل النبي قال كده يا جماعة قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر يا الله مش كبر كتير يعني مش 2 كيلو كبر ولا ولا 5 طن كبر لا مثقال ذرة من كبر عشان كده تواضع تواضع ربنا يعلي قدرك في مجال العلم شوف يعني يقول لك ايه يقول لك اذا تعلمت مساله زدت علما بجهلك يعني كل ما بتتعلم وكل ما بتقرا تقول ياها كل ده ما كنتش اعرفه فتزداد علما بجهلك فكلما ازددت علما كلما ازددت تواضعا لله وتواضعا لخلق الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين كما أخبر الحق جل وعلا رقم 11 وده آخر عقوبة النار مثوى كل مستكبر يا الله أو كل متكبر قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والترمذي بسند صحيح الدعاء هو العبادة ثم قرأ قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن دعائي لا عن عبادتي يبقى الدعاء هو العبادة إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وجاء حديث في البخاري ومسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر بيقول إيه احتجت الجنة والنار فقالت الجنة يدخلني الضعفاء والمساكين وقالت النار يدخلني الجبارون والمتكبرون فقال جل وعلا للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء وقال للنار وأنت عذابي أعذب بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها هيتملوا الاثنين النار ستمتلئ والجنة ستمتلئ يا رب يا رب نسألك بإثمك الأعظم أن تجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى اللهم أمين وقال النبي كما في الصحيحين ألا أخبركم بأهل النار قلنا بلى يا رسول الله قال كل عطل جواظ مستكبر يبقى المستكبر ده من أهل النار ربنا عافينا وعافيكم بل الأغرب من ده كله إن الناس وهم في أرض المحشر شفت المستكبر ده اللي بيحشر يوم القيامة على صورة الذر على شكل الرجال ولكن في حجم الذر النمل الصغير خد بالك النبي بيخبر ان في عنق عنق هيخرج من النار يلتقط المتكبرين من أرض المحشر ويدخلهم النار ايه الدليل على كده حديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال يخرج عنق من النار له عينان يبصران وأذنان يسمعان خد بالك ولسان ينطق فيقول العنق اللي خارج من النار فيقول إني وكلت بثلاثة إني وكلت ربنا وكلني إن أنا آخد ثلاثة من أرض المحشر أدخلهم النار إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد رقم واحد بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين مش مصورين قدامي ربنا يبارك فيكم لا حاجة تانية خالص فيعني إيه إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين طيب يبقى معقولة بعد كل اللي سمعنا ده 11 عقوبة يا جماعة 11 عقوبة يا إخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي بعد كل ده ممكن في إنسان على وجه الأرض يقول أنا هستكبر أنا همشي أقول يا أرض تهدم عليك قدي أخويا حبيبي خليك متواضع خليك متواضع ربنا يكرمك كل ما هتكون متواضع ربنا هيحبك كل ما تكون متواضع النبي هيحبك كل ما تكون متواضع الناس كلها هتحبك الناس بتحب الإنسان المتواضع الناس بتكره جدا الإنسان المستكبر انت عارف ممكن يكون إنسان ناجح جدا جدا ولكن كبره بيعمل حاجز بينه وبين الناس تلاقيه بيتكلم وهو بيتكلم عمال بيتشدق وعمال فخور بنفسه وعمال يتكلم عن نفسه أنا عندي شهادات كذا وأنا كذا وأنا فلان وأنا لما أتكلم وب... يا أخي ربنا يبارك فيك اللي علمك هو ربنا واللي قادر يشيل العلم منك ده هو ربنا تخيل كده حضرتك لو عالم بيستكبر بعلمه العالم ده ماشي والناس كلها بتحترمه وبوس ايديه وبتحبه وهو لكنه مستكبر في لحظة واحدة لو اتخبط خبطة في دماغه فقد الذاكرة ونسي كل العلم ونسي كل حاجة وممكن كمان يحصل له مشكلة في عقله فيصبح معتوه مثلا يعني يضربه الش- ال- الصبي الصبي الصغير بالحجارة فيتحول من عالم جليل الدنيا كلها بتسمع له إلى رجل ماشي في الشارع والشباب أو الأطفال بيضربوه بالحجارة كل ده بسبب الكبر ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين ويرزقنا وإياكم التواضع النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على الحصير وهو سيد ولد آدم الذي عرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا فقال بل أشبع يوما فأشكر وأجوع يوما فأصبر صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة في شهرين متابعين متتابعين ولا يوقد في بيوت رسول الله نار صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على ثلاثين صاعا من من التمر يعني سبحان الله ده النبي سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم ورغم ذلك كان يقول من دعائه اللهم أحيني مسكينا الله عايز تخريج الحديث عند ابن ماجه بإسناد حسن اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين سيد ولد آدم يعني النبي لو قال أنا النبي ده حتى لما حب يخبر الناس ان هو سيد ولد آدم شوف قال بعدها إيه الحديث في الصحيحين قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر النبي ما بيفتخرش ليه لحسن حد يظن أن النبي بيتكبر صلى الله عليه وسلم بيقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر ما بفتخرش باللي أنا بقوله دوت صلى الله عليه وسلم النبي كما عند البخاري كان في مهنة أهل بيته كما قالت أمنا عائشة فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة كان يخصف نعلة ويخيط ثوبه صلى الله عليه وسلم وكان يقول إنما أنا عبد ابن امرأة كانت تأكل القضيد في مكة إنما أنا بشر مثلكم وإنما وإنما تواضع صلى الله عليه وسلم وكنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة يقولون كنت ترعاها يا رسول قال أجل ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم قد إيه التواضع الجميل يا جماعة قد ايه النبي كان يجلس على الأرض وكان يجلس على الحصير وينام على الحصير حتى يؤثر الحصير في جنبه الشريف ويمر عليه الصحابة يقول ابن مسعود يا رسول الله ألا نتخذ لك وطاء فيقول ما لي وللدنيا إنما مثل ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل الشجرة ثم راح وتركها تواضع بنتعلم من النبي التواضع أخويا وحبيبي أختي الفاضلة أبوس إيديكوا اوعى حد يتكبر اوعى واحد غني يتكبر على فقير اوعى واحد صاحب منصب يتكبر على انسان بسيط اوعى واحد قوي يتكبر على واحد ضعيف اوعى اوعى ابعد عن الكبر ربنا يبارك فيك من تواضع لي هكذا رفعته هكذا كل ما هتزداد تواضع كل ما ربنا هيرفع قدرك في الدنيا والاخره والعباده محتاجه ذل العباده كمال الذل مع كمال الحب ركني العباده كمال الذل مع كمال الحب بتحب ربنا وبتذل نفسك لربنا سبحانه وتعالى ان انت اجمل حاجه انك أنت تذل نفسك وتنكسر قال النبي صلى الله عليه وسلم ربيعة قال له فأعني على نفسك بكثرة السجود فإنك لا تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة في الجنة أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التواضع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته